فيه انتهيت وعلى وجهي شظايا نادم فيه انتهيت
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله وأنا أحبكم في الله أسأل الله جل جلاله أن يجمعني بكم في الجنة آمين ما زلنا في بداية الهداية وقد أعددنا العدة لما بعد الموت بقي في بداية الهداية صدق التأهب للقاء الله التأهب للقدوم على الله عز وجل صدق التأهب للقدوم على الله عز وجل أيها الإخوة من علم أنه ميت علم أنه إلى الله راجع إن إلى ربك الرجعى وأن إلى ربك المنتهى إن إلينا إيابهم يومئذ يصدر الناس الرجوع إلى الله سترجع إليه فالسؤال ماذا أعددت للقاء الله إن الأمر يحتاج إلى استعداد استعداد وتأهب أن يكون الإنسان مستعدا سأكرر عليك السؤال تحب تموت إمتى أعيد السؤال بطريقة تانية لو أنك مت الآن مستعد جاهز ينفع تقدر هو ده الموضوع محضر ايه تقابل بيه ربنا التأهب للقدوم على الله عز وجل بنشوف الناس اللي مسافرين بره بيعملوا في في الخارج عشان يكسب رزقه قبل ما يروح بشهر يبدأ يجهز الشنطة بيجهز هرجع لولادي بإيه هدخل عليهم بإيه عملت إيه هو ده السؤال انت راجع لربنا سبحانه وتعالى وانت راجع لربنا جل جلاله راجع لربنا بإيه هتقدم عليه بإيه إيه اللي معاك ماذا أعددت للقدوم على الله عز وجل وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم هو ده السؤال اللي هيواجه بيه الإنسان دايما عملت إيه في الدنيا أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون أفرأيت إن متعناهم سنين اتمتعت سنين وعشت سنين وطالت معاك الدنيا سنين وبعدين هتموت وهتقابل ربنا جهزت ايه بالسنين دي لان السؤال على قد السنين وعلى قد النعم لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناء وعن شبابه فيما أبلاء وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل فيه هتقول إيه التأهب للقاء الله إنك تستعد لمقابلة ربنا تجهز نفسك لمقابلة ربنا جهز نفسك أعد العدة وهو أعطاك ربنا سبحانه وتعالى علمك وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى مش بالفلوس ولا بالعيال فلذلك الاستعداد يكون بتفريغ الهم ابن القيم في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين يقول وصدق التأهب للقاء الله من أنفع ما للعبد أنفع حاجة أنك أنت تبقى دايما جاهز دايما مستعد أنك تقابل ربنا لأن الموت يأتي بغتة كرب بيد سواك لا تدري متى يغشاك اسمع الجملة تاني بقى اعلم أن القلب إذا خلي من الاهتمام بالدنيا والتعلق بما فيها من مال أو رياسة أو صورة وتعلق بالآخرة والاهتمام بها من تحصيل العدة والتأهب للقدوم على الله عز وجل فذلك أول فتوحه وتباشير فجره ده الفتح بقى اللهم افتح لنا أبواب رحمتك اللهم افتح لنا أبواب فضلك اللهم افتح لنا أبواب كرمك اللهم افتح لنا أبواب عافيتك اللهم افتح لنا أبواب رحماتك وبركاتك اللهم افتح لنا أبواب عونك أول الفتوح واحد فتح شركة دي أول الفتوح فتح فتح محل ده أول فتوح لا لا لا أول الفتوح الطاعات أول الفتوح أن يخلو القلب من التعلق بالدنيا وما فيها من مال أو رياسة أو صور أول الفتوح أن يتعلق القلب بالآخرة والاهتمام بها والإعداد وتحصيل العده والتأهب للقاء الله عز وجل هذا أول الفتوح وهذه تباشير الفجر الدنيا نورت أول فتوحه وتباشير فجره فعند ذلك يتحرك قلبه إذا حصل هذه الفتوح يبدأ القلب يتحرك القلب اللي كان نايم القلب اللي كان ميت القلب اللي كان غافل القلب اللي كان مخدر القلب اللي كان مغيب القلب اللي كان بعيد يتحرك قلب فعند ذلك يتحرك قلبه يبدأ يتحرك القلب وهي دي القضية يا أخو علامة الحياة أن يتحرك القلب قال ابن القيم أو هو أبو إسماعيل الهروي في منزلة اليقظة اليقظة هي انزعاج القلب لروعة الانتباه من رغدة الغافلين انزعاج القلب هو ده يتحرك قلبه دي كلام ابن القيم بقى اعلم أن العبد كان في نوم الغفله قلبه نائم وطرفه يقظان فأذن به مؤذن النجاح حي على الفلاح فأول مراتب هذا النائم اليقظة أن يتحرك القلب قلبك يتحرك فعلا وده اللي ما بيحصلش عند بعض الناس للأسف الشديد في النية حتى العلماء يقولوا النية هي انبعاث القلب إلى جهة المطلوب التماسا له انبعاث القلب القضية زي ما بقول كده لو ان الانسان قدامه مية قول نويت اشرب انا عايز اشرب انا نفسي اشرب انا بشرب انا شربت وهو مكتف ايديه وما عملش حاجة ما يبقاش شرب اطلاقا لازم يتحرك ويرفع المية ويضعها ويشرب فعلا ويبلع عشان يبقى شرب هي النية كده مش مجرد ان الانسان يقول نويت اصلي ده لازم القلب يتحرك ويتجه الى يعني ايه صلاة القلب وهصلي ايه القلب وبصلي لمين عشان يبقى كده اخلص عشان كده يبقى نوى عشان يبقى كده نوى اما مجرد الكلام ولا له ادنى قيمه يبقى لما يحصل أول الفتوح وتباشير الفجر يتحرك قلبه يتحرك القلب القلب لما يتحرك يبقى القلب في حياة لما يتحرك لأن الذي لا يتحرك هم الموتى يروح فين القلب لما يتحرك فعند ذلك يتحرك قلبه لمعرفة ما يرضي به ربه فيفعله ويتقرب به إليه وما يسخطه فيجتنبه وهذا عنوان صدق إرادته انت نفسك في ايه ايه اغلى امانيك ايه اعظم وافضل واكبر ما تتمناه اصدق قول الحق نفسي نفسي نفسي ربنا يرضى عني وايه كمان بس مش عايز حاجة من الدنيا دي أبدا إلا أنه يرضى الكلام ده كلام هيفضل كلام محتاج الصدق دليل الصدق أن يتحرك الإنسان لمعرفة ما يرضي ربه فيفعله أنت بتقول أنا عايز ربنا يرضى عني يبقى لازم تعرف ايه اللي يرضيه وتعمله ايه اللي يسخطه ما تعملوش يبقى ده دليل انك انت فعلا عايز رضا ربنا اما قولك انا نفسي ربنا يرضى عني فده كلام وهيفضل كده كلام لو الكلام ده جد من جد وبحق ومن حق يبقى لازم ايه اعرف ايه اللي يرضي ربنا لذلك اول هذا الطريق العلم العلم ان اتحرك في الطريق بعلم يبقى عندي علم ايه اللي يرضي ربنا وايه اللي يسخط ربنا بحق لان الطريق بتلتبس على الناس احيانا لذلك بوب الامام البخاري بابا باب العلم قبل القول والعمل ولكن مشكلة الناس لما يجي كلام عن العلم على طول الأذهان تروح ليه مصطلح حديث وأصول فقه وفقه عقيدة سيرة تفسير مش العلم النظري المجرد يا جماعة بيسموه علم المعاملة علم معاملة العبد لربه واحد النهاردة كان كافر وأسلم واحد كان عاصي بيمشي مع بنات وبيشرب سجاير حشش وبيشوف أفلام وما بيصليش تاب وأقبل على الله عز وجل بداية الهداية شاف النور يعمل ايه يتعلم ايه القضية مش قضية ان احنا نجيب كتب ونقعد نقرأ او نروح معهد نروح مدرسة لا لا لا البداية اعرف ايه اللي يرضي ربنا عشان اعمله ايه اللي يرضيه عني دلوقتي ايه اللي يسخط ربنا دلوقتي يعني عشان ما ابطله ما اعملوش للاسف الشديد ان اكثر الناس يقول لك هي كل حاجة حلال حرام حرام حرام هو ده ان انا اعرف الحلال والحرام ان انا اعرف الصح والغلط نعرف الحق والباطل ان نعرف الدين ايه اللي يرضي ربنا ازاي استجلب رضاه هي دي الحقيقة مش ان انا تبقى الحياة كلها منظرة مناظر على الفاضي انا عايز يتعلم نمرة واحد الاخلاص ازاي يبقى مخلص لله عز وجل يتعلم التوحيد اللي هو تعلق القلب بالله مش حفظ الجمل يتعلم الصلاة ولذتها والاستمتاع بها والسجود يتعلم النية في الحياة كلها قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين يتعلم ده أول طريقه يتعلم يعني ايه معاملته مع النساء يبقى شكلها ايه ومعاملته مع العصاة شكلها ايه ومعاملته مع الكفار شكلها ايه عشان يبعد عما يسخط الله افراد الذنوب والمعاصي المعروفة النهاردة من الاختلاط بالمرأة واكل الربا ومشاهدة التلفزيون ومتابعة الجرايد والمجلات والكذب واختلاط بالناس والنفاق واكل الحرام والغش والسلف والديون والتقسيط كل المسائل دي محتاج يعرفها محتاج يعرفها النهاردة قبل كل شيء ايه اللي يسخط ربنا يجتنبه وايه اللي يرضي ربنا يعمله عشان يسير على هدى وبقلب اسمع معايا حديث النعمان بن بشير قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب حديث ده من الأصول التي يقوم عليها الإسلام يقوم عليها الإسلام كدين الحلال بين الحلال واضح والحرام بين الحرام واضح معروف نهائيا ان السرقة حرام والشغل والكسب حلال والبيع والشراء حلال إذا كان في شيء حلال معروف إن زوجتك حلال وبنت الجيران حرام الحلال بين والحرام بين فرق بين الزواج والزنا وبينهما أمور مشتبهات في الوسط في أمور مشتبهة الراجل اللي داخل الدين النهاردة يعمل ايه خليه في الحلال ويبعد عن الحرام طب المشتبهات اتقي الشبهات ليه من وقع في الشبهات وقع في الحرام اللي هيقع في المشتبهات يبقى بيقع في الحرام ليه الرسول وضحه كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى وألا ألا وإن حمى الله محارمه يبقى الحرام حمى وانت بتلف حواليها تقع فيه نعمل ايه اتقيه ابتعد عنه وبعدين الجملة الأخيرة مهمة جدا ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب هنفضل نقول حلال حرام للناس ده حلال وده حرام حرام حرام ولن يستجيب أحد ما لم يستجب القلب فإن المطيع في الحقيقة لله هو القلب والعاصي المتمرد على الله هو القلب عشان كده بنقول إن أول الفتوح وتباشير الهداية هي تحرك القلب أن يتحرك قلبه لمعرفة ما يرضي الله فيفعله وما يسخط الله فيجتنبه وهذا عنوان صدق إرادته اسمع كلام ابن القيم بقى في موضوع صدق الإرادة ده في كتاب الفوائد ابن القيم يقول ايه ليس للعبد شيء أنفع من صدقه ربه في جميع أموره اسمع يقول ابن القيم عليه رحمة الله ليس للعبد شيء أنفع من صدقه ربه في جميع أموره مع صدق العزيمة فيصدقه في عزمه وفي فعله قال تعالى فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فسعادته في صدق العزيمة وصدق الفعل اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من أهله الصدق في عصر كثر فيه الكذب حتى طال الكذب على الله للأسف الشديد كم من أناس يقول أنا أريد الله أنا أريد أن أتوب وهو كذاب لا يريد الله ولا يريد أن يتوب بل هو يريد الدنيا ويريد الشهوات ويريد مصلحة نفسه لذلك إذا تحرك القلب لمعرفة ما يرضي ربه فيفعله الفعل ويعرف ما يسخط ربه فيجتنبه الاجتناب يبقى مش مجرد معرفة نظرية معرفة شكلية بل معرفة للعمل هذا عنوان صدق إرادته ربك بيقول فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم اسمع يقول الله عز وجل وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجون قل لا تقسموا طاعة معروفة شيء عجيب يا أخي بتذكرني هذه الآية بقول الله جل جلاله يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم كلام زي اللي بنقوله مع بعض كده احيانا يجي واحد يحلف لك يقول لك والله انا بحبك والله انا عايز مصلحتك واقسم تقول له بس ما تحلفش كذاب عارفك يقول لك والله العظيم أنا اسكت ما حصلش هي دي نفسها واقسموا بالله جهد ايمانهم جهد ايمانهم بيغلظوا القسم جهد ايمانهم لئن امرتهم ليخرجون لو امرتنا هنطلع قل لا تقسموا ما تحلفش طاعة معروف عارفينكم كذابين ما بتعملش ما انتش خارج لينا لمصلحتك لئن امرتهم لا يخرجون حتى لو خرجت ما انتش خارج لينا هي دي صدق الإرادة وكذب الإرادة ودي عايزة معانا وقفة مهمة جدا وخطيرة جدا لأن بيقول في منزلة الاعتصام صون الإرادة قبضا يعني تبقى دماغك تحت السيطرة صون الإرادة إن الإنسان يصون إرادته قبضا بإنه يقبض عليها فلا يريد إلا ما يريده الله الأمر ده محتاج صدق الإرادة لأن في كذب كذب في الإرادة للأسف الشديد في كذب في الإرادة ومنهم في سورة الأحزاب يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا يبقى الإرادة الحقيقية مش إن بيوتنا عورة هنحميها ده الإرادة الفرار ده كذب الإرادة للأسف الشديد هو ده إشكالك إشكالك أنت شخصيا وأنت كمان دي مشكلتك إنك بتكذب وتصدق نفسك تقول أنا أريد بالكذب وتصدق إن أنت تريد أنت ما بتريدش مش عايزها يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار انت بتدور على ايه بتجري ورا ايه هتعمل ايه هتروح من ربنا فين لينا وقفة مع صدق الإرادة وكذب الإرادة و فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم عايزك تجرب الصدق لحد ما أقابلك في الحلقة الجاية أحبكم في الله استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قصة ما زال حولي كل ما فيها رويت رويت قصة ما زال حولي كل ما فيها رويت الأسى والإثم والعصيان هذا ما حملت رب جنبني صداها فهي أعدى من عرفت